السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فبإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة يا جماعة عن سورة المؤمنون وسورة النور معانا سورة المؤمنون وسورة النور هنتكلم الأول عن سورة المؤمنون سورة المؤمنون بتتكلم عن إيه يعني موضوع سورة المؤمنون موضوع يعني يعد إلى حد ما جديد في الكلام عنه وخطير جدا يا جماعة سورة المؤمنون المفترض انها بتتكلم عن الدعوة ازاي نكلم الناس عن نعم ربنا فلما نكلمهم عن نعم ربنا هيجادلونا فلما يجادلونا هنرد عليهم ازاي فلما نرد عليهم مش هيبقى كل الرد ده العقل لا لازم هنتكلم عن الله والدار الاخرة يعني سورة المؤمنون بتقول لك ازاي تتكلم في الدعوة كان المتوقع ان ده يبقى موضوعها بس ولكن نفاجئ ان ربنا في اول سورة المؤمنون حط صفات المؤمنين في الاول قبل ما يعلمنا نتكلم ازاي حط صفات المؤمنين في الاول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الصفات بتاعت المؤمنين طب ليه ربنا حط صفات المؤمنين في الاول عشان ربنا يقول لك صفات الدين قبل كلام الدين صفات الدعوة قبل كلام الدعوة لازم يبقى صفات الدين فينا الاول قبل ما نخرج للناس يبقى اول سورة المؤمنون بادئ بالصفات يا جماعة عشان نفهم فكرة النموذج ايه فكرة النموذج فكرة النموذج ان لازم احنا الاول كملتزمين نبقى نموذج عشان لما نخرج للناس نكلم الناس في الدين يتأثروا بينا قبل ما يتأثروا بكلامنا عشان كده ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اداله 23 سنة 23 سنة افتح فيهم العالم كله قعد 21 سنة منهم يبني في النموذج ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ الاول بتربية اي نبي قبل ما يخرجوا للناس يدعو الى الله عشان الاول يبقى نموذج لازم الداعية ده يبقى نموذج لازم انت تبقى نموذج وسط اصحابك نموذج في كليتك نموذج في شغلك نموذج معبر عن الدين يعني ايه نموذج يعني احنا كده يا جماعة تخيلوا لو بقى الملتزمين في الفهم ما شاء الله اية من ايات ربنا في الفهم وفي العلم وفي الدين وفي الجهد وفي الدعوة مجتهدين جدا وفي الايمان والعبادة اوراد العبادة دي اغلى حاجة عندهم في حياتهم وفي الاخلاق اعلى اخلاق اية من ايات ربنا في الاخلاق وفي المعاملات وفي الدنيا ناس ظراف وناس لطاف وناس ضحوكين وناس مندمجين مع الناس ومتفاعلين مع الناس مش الناس في جنب وهم في جنب تخيلوا لو الملتزمين بقوا بالصورة دي وفي الدنيا زي ما هم ده في تجارته وده في شغله وده في عيادته وده في كل واحد في الدنيا بتاعته زي ما هو قال تخيلوا لو الصورة دي بقت صورة الملتزمين قد ايه هنكسب الناس الوقت لما حاولوا انهم يحاربوا الالتزام اكتر حاجة دخلوا الهدم الالتزام من خلالها هم الملتزمين نفسهم لان الدعوة دعوة كاملة ما يقدرش يهدمها طب يهدم الدعوة ازاي اهل الباطل بيفكروا من خلال الداعية نفسه من خلال الملتزم نفسه من خلال انه يتصيد لك اخطائك ونقائصك وذنوبك وعيوبك وينشرها ويعملها اعلانات في الاعلام وفي كل حتة في العالم عشان يهدم الدين من خلالك انت عشان كده فكرة النموذج دي اخطر فكرة مؤثرة في الدين كله النبي 21 سنة كاملة يبني في النموذج بعد كده نبدأ نخرج للروم بقى بعد كده نبدأ نخرج بقى للقبائل التانية بقى انما النموذج يتبني الاول ليه يا جماعة النموذج ده عامل زي الموديل كده اول حاجة انا عايز اعمل الموديل الاولاني من عربية جديدة بعد ما عملت الموديل الاستنساخ عاد سريع بقى بعد ما الملتزمين اللي بحق وهيبقوا موجودين اي حد هيجي ويشوفهم عشان كده ليه الوقت الشباب اللي بيلتزم جديد بيبقى مستواه ضعيف ليه الملتزمين مستواهم ضعيف لان مفيش نموذج لان الوقت اللي دخل الجامع ده ما هو لو لقى ناس مجتهده في العباده وناس مجتهده في الدعوه وناس مجتهده في العلم وناس مؤمنه عابده وناس اخلاق هو هيتشكل فورا على الموضوع ده فورا هيبقى دي حياته يبقى اذا اكتر حاجه بتخلي الدين ينتشر وجود النموذج وجود الصوره اللي بتعبر عن جمال الدين وروعته ان الدين ما يفضلش كلام على ورق او كلام على لساننا مش كلام دين صفات الدين تبقى موجودة فينا عشان كده من الحاجات الجميلة جدا في القرآن السحرة بتوع فرعون داخلين يقولوا له أئن لنا لأجرا هتدينا فلوس طب هتقربنا منك ولا لا وقاعدين يتوششوا بينهم وبين نفسهم وازاي نغلب موسى واجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا قال له وفجأة يخروا سجدا وامنا برب هارون وموسى فرعون يكلمهم يقولوا له اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا كأن حشرات كجناح بعوضة اللي هي الدنيا واتحكم في جناح البعوضة اللي معاك زي ما انت عايز تتحكم فيه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يقول لهم هقتلكم لا احنا ثابتين على الدين هعمل فيك واحنا ثابتين على الدين جابوا ده منين منين يا جماعة الصحراء في لحظة واحدة اتقلبت حياتهم بالمنظر ده منين لانهم اول ما دخلوا الدين شافوا موسى واقف في وش فرعون بيقول له واني لاظنك يا فرعون مسبورا شافوا موسى واقف في وش فرعون بيكلمه بقمة الرجولة وبقمة البطولة فدخل على الدين انه كده فدخل هو ده الدين هو دخل شاف الصورة دي قدامه فما شاف الصورة قدامه بقت هي دي الدين قدامه يبقى يا جماعة لما تدخل تلاقي النموذج ده لما الناس تدخل تلاقينا نموذج الناس هتطلع لوحدها لما اصحابك اللي بيلتزموا على ديك يلاقوك نموذج هم هيطلعوا قبل ما انت تكلمهم لما يلاقوك انسان عابد ومجتهد وبتجري هنا وبتجري هنا وبتطلب علم وبتضحي عشان الدين وبتبكي من خشية الله لما تسمع آيات النار هم نفسهم هيبقوا كده من غير ما انت تكلمهم في الكلام ده عشان كده في قصة غلام صاحب الاخدود ال ال الناس لما الراجل حفر لهم الاخاديد طاغية حفر لهم الاخاديد قال لهم هر- قال لهم هرميكوا فيها هولع فيكم لو ما رجعتوش تاني كان قدامهم رخصة ان هم يقولوا بلسانهم انهم مش مؤمنين ويفضل الايمان في قلوبهم ليه ما خدوش الرخصة ها ليه لان قدام عينهم شافوا غلام الاخدود وهو بيتقتل عشان الدعوة وهو بيضحي بحياته عشان الدعوة فدخلوا على ان الدين كده النموذج عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يدعو احد المشركين مرة ربطه في عمود من عواميد المسجد ليه بعض الناس يفسر الموقف ده يقول لك عشان يشوف الصحابة ثلاث اربع ايام في المسجد كده غصب عنه يشوف الصحابة ويشوف عبادة الصحابة يقول هو ده الدين الحق كان المسلمين زمان لما يفتحوا بلد ما يسكنوش جواها يقوموا بيقوم مدينة على اطراف البلد يبنوا المدينة على اطرافها يقوم الناس اللي, اللي قريبين منهم يشوفوا بيدخلوا في الاسلام اللي بعدهم يشوفوا بيدخلوا في الاسلام يدخلوا في الاسلام عن طريق ان هم شافوا المسلمين وعن طريق ان هم شافوا سلوكيات المسلمين كان هي دي الطريقة اللي بيتدخل فيها في الاسلام انما الوقت يا جماعة للاسف الشديد الحاجة المفتقدة دلوقتي الحاجة اللي مش موجودة دلوقتي النموذج ان احنا نبقى نموذج للدين عشان كده ربنا في الاول جاب لك النموذج في وشك كده قد افلح المؤمنون قد افلح اسلوب اليقين اسلوب التوكيد قد مع الفعل الماضي يقين هو ده طريق الفلاح افلح عارفين الفلاح اللي هو بيعمل الفلاحة ده ما ما هو نفس الجذر اللغوي بتاع الفلاح الفلاح يفضل يتعب ويشقى ويبهدل نفسه ويحرس ويصحى بالليل عشان يروي الارض ويسهر في الارض ويجي تاني بعد الفجر وبعد كده يقول يا رب طلع لي الثمرة ربنا بقدرته يطلع له الثمرة اهو ده اللي احنا بنعمله في الدين يا جماعة احنا بنتعب في الدين وبنجتهد في الدين عشان الثمرة في ايماننا تطلع وعشان الثمرة في ايدية الناس تطلع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربنا جاب هم كلمة هم دي اللي بتأكد وجاب الجملة الاسمية دلالة على ان الخشوع ده مستمر مش في صلاة الظهر كنت خاشع وفي العصر ما اناش خاشع مش في التراويح امبارح كنت خاشع والنهاردة مش خاشع مش مش رمضان اللي فات كان الايمان عالي في قلبي ورمضان ده الايمان نازل لا ده انا الايمان في قلبي ال- المنحنى بتاع الايمان مستمر في قلبي ما بينزلش منسوب الايمان في قلبي غير ذبذبات طفيفه انما مش هنزل الارض وارجع اطلع تاني وانزل الارض لا المنسوب بتاع الايمان يعني ايه الذبذبه بتاعته ذبذبه طفيفه يبقى الاستمراريه الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون تدل على استمراريه الخشوع في كل الصلوات والذين هم عن اللغو معرضون يا رب الاعراض عن اللغو دي بعد الخشوع في الصلاه ليه لان الصلاه خلتك انسان جد الصلاه خلتك عندك جديه في حياتك اللي بيتعامل مع رئيس الجمهوريه وعلى طول شغله مع رئيس الجمهوريه ما بيتكلمش اي كلام بقى ده يقول لك ده فلان ده مش عارف مركزه فين في رئاسه الجمهوريه ليه لان هو بقى من كتر ما اتعامل مع الشخصيات العظيمه او الشخصيات الكبيره بقى انسان جد في حياته ما يتكلمش غير كلمه جد الوقت بتاعه بيحافظ عليه كل سلوكياته فيها جديه كذلك انت لما تقف بين ايدين الملك خمس مرات في اليوم تخيل كميه الجديه اللي تبقى جواك تخيل انت تبقى جد قد ايه الذين هم عن اللغو معرضون وعشان انت بعد ما صليت والايمانيات دخلت في قلبك ونفحات الخلوه مع الله في الصلاه ملت قلبك بقيت ما انتش عايز تعكر صفو هذا الايمان بانك انت تكلم اي مخلوق عشان كده من علامات الصلاه صح الصلاه اللي بحق وحقيقي انك انت بعدها تلاقي نفسك ما انتش عايز تكلم اي حد ولا عايز تقعد مع اي حد انت عايز تفضل مع الله انا مش عايز اسيبك يا رب انا خلاص قلبي ولف على الخلوة مع الله سبحانه وتعالى كل دي صفات يا جماعة كل دي صفات غير ان لما يجي الاعراض عن اللغو بعد الصلاة طب ما الناس بتصلي ليه سلوكها ما بتغيرش وليه جديتها ما بتغيرش وليه ما بيزادوش في الناس بعد ما بيصلوا ليه يا جماعة لان العبادة غير مثمرة لان ربنا هنا بيقول لنا لازم عبادتك تبقى مثمرة لازم تشوف ثمرة عبادتك في سلوكك وثمرة عبادتك في حياتك وثمرة عبادتك في بصيرتك وثمرة عبادتك في كل شيء في دنيتك لازم ثمرة العبادة تطلع لازم ثمرة الصلاة تطلع في قلبك وفي ايمانك لازم عبادتك دي تبقى عبادة مثمرة لو عبادة مش مثمرة يبقى انت العبادة بتاعتك فيها حاجة غلط عشان كده دايما خد بالك من ثمار الحمارة بتاعتك والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون في فاعلية في العبادة مش اي عبادة في فاعلية يعني انسان له فاعلية في المجتمع انا بطلع صدقة في ناس لما بتيجي تطلع صدقة مع الف جنيه يديها لاي حد وخلاص ما يخلص منها وخلاص او يخلص من الزكاة وخلاص ما ينفعش يا جماعة يبقى في فاعلية لما بطلع حاجة انا عارف انا بطلعها فين وعارف هي بتؤثر قد ايه وعارف انا بخدم بيها الفقير قد ايه وانا بخدم بيها دين قد ايه في فاعلية في العباد في فاعلية في المجتمع والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين قال لا ده احنا كنا في العبادات دخلنا في الاخلاقيات بعد كده هندخل في المعاملات والذين هم لاماناتهم امانتك في وظيفتك امانتك مع زوجتك امانتك مع اولادك امانتك في عبادة ربنا وفي حق الله امانتك في حق الرحم امانتك في حق الجيرة الامانات اللي ربنا حملها عليك لاماناتهم وعهدهم راعون يعني اي عبادات وبعد كده معاملات وبعد كده اخلاقيات وبعد كده نرجع عبادات تاني والذين هم على صلواتهم يحافظون ليه ليه ربنا بدأ بالعبادات لان العبادات هي الذات اللي لما قلبك بيتشحن بيه تقدر تطبق تكاليف الدين طب ليه ربنا جاب بعدها المعاملات لان لازم عبادتك تبقى مثمرة لو انت في المسجد شيخ وقاعد تبكي من خشية الله وفي المعاملات مع الناس انسان سيء لا تتقي الله يبقى عبادتك مردودة عليك لازم ثمرة العبادات تخرج في المعاملات طيب ليه العبادات مع المعاملات مع الاخلاقيات عشان ربنا يقول ان النموذج ده ناس عندها فهم عندها شمولية للدين وعندها عزم مش بيطبق جانب من الدين ويسيب جانب بيطبق كل جوانب الدين الفهم والعزم عند هؤلاء عند هذا النموذج وتلاقي ربنا يقول لك ايه قد افلح ايه المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن لهم معرضون طب ما كان ممكن ربنا يقول قد افلح المؤمن اللي بيخشع في الصلاه واللي بيعرض عن اللغو ليه ربنا جابها بصيغه الجمع عشان ربنا يقول لك ان مش ممكن انسان يتربى على الصفات دي لوحده ابدا لازم بيئه فيها الصفات دي يتربى عليها لازم ما ينفعش تطلع الصفات دي لوحدك لازم يكون في بيئه هذه الصفات فيها انت بتكتسبها فتتربى عليها وده بيبين خطوره التربيه ان لا نموذج بدون تربيه هيطلع نموذج من غير تربيه ازاي العربية الموديل الجميل ده هتتعمل ازاي من غير مصنع يصنعها طب الموديل الجميل ده بتاع المؤمن الفاهم العالم المجتهد المضحي الظريف اللطيف اللي شخصيته حلوة الودود المندمج مع المجتمع اللي اخلاقياته عالية النموذج ده هيطلع ازاي لابد من التربية فاول سورة المؤمنون بيؤكد خطورة التربية والذين هم على صلواتهم يحافظون زي ما اللي بيبني فيلا كده بيحافظ عليها يبني سور من حواليها ويحوط عليها حوط على صلاتك يعني ايه حوط على صلاتك روح الجامع بدري روح الجامع من قبل الاذان روح الجامع عشان تصلي السنه القبليه وبعد كده السنه البعديه تبقى انت بتحوط على الصلاه بتاعتك نام بدري عشان تحوط على قيام الليل روح الجامع بدري عشان تحوط على تكبيره الاحرام دايما كده يا جماعه دايما خليك انسان بتحوط على العباده بتاعتك بتحافظ عليها ده علامه الانسان الصادق انما انك انت ما تحافظش عليها انا هصوم بكره وما اتسحرتش ما حوطتش على الصيام بتاعك لو صيام نفس هتفطر تاني يوم طب انا بصوم بكره وبتسحر الساعه 12 بالليل ما انا هرق نفسي وهيبقى صيام من غير معاني ايمانيه ولا من غير حاجه انما تسحر يبقى اذا حافظ على العباده بتاعتك يحافظون على صلواتهم كلها الناس دي مش كلها مش مش مش دي صلاه يا جماعه ماشي الخمس فروض اللي بيصلوهم لربنا ده محافظين على الضحى محافظين على الوتر محافظين على القيام محافظين على ركعات النفل المطلق محافظين على السنن القبليه والبعديه على صلواتهم يحافظون اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس الفردوس لم تذكر في القرآن الا مرتين مرة في اخر اخر سورة الكهف اللي احنا شرحناها اللي بتبين الانسان اللي واقف على صخر من صخور دينه اللي بيتحرك عشان دينه الانسان اللي لازم يسد صخر من الصخور ومرة هنا في اول سورة المؤمنون النموذج اللي لما الناس كلها تشوفه تنبهر بيه عشان كده دول اعلى مقامين في الدين على الاطلاق الفردوس الاعلى اللي هي في جوار الله اللي هي سقفها عرش الله سبحانه وتعالى يعني احنا بنتكلم عن اعلى مقامات الدين ايه صفات النموذج كمان في الصورة من اخطر الصفات اللي الصورة ركزت عليها وده سبحان ربي يعني في ملمح كده يعني لما تربطه مع اسم الصورة تحس ان الموضوع ايه في معنى جميل قوي من اخطر الصفات اللي الصورة ركزت عليها الخوف الخوف ان المؤمن ده انسان شديد الخوف من الله الصورة من اولها لاخرها يا جماعة فاكرين امبارح لما اتكلمنا عن الانبياء قلنا من اولها لاخرها لفظ العبادة متكرر فيها ازاي او صورة المؤمنون من اولها لاخرها الفاظ الخوف كلها اكتر صورة في القرآن ذكر فيها مرادفات الخوف هي صورة المؤمنون من اولها الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون يعني ايه خاشع خاشع ده يعني لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا قبل ما اي مبنى بيتصدع بيتشقق يعني كأن الجبل يتشقق قبل ما ينهار ده ربنا بيقول لك ومن اياته انك ترى الارض خاشعة الارض بقالها ست شهور ما نزلش عليها مية اتشققت كأن ربنا بيقول لك الخشوع ده انك تتشقق انك تتفتت من بعضك زي ما الجبل بيتفتت وانت واقف بين ايدين ربنا انك تقف بين ايدين ربنا تترعش من كتر تعظيم مقام الله زي بالظبط اللي واقف بين ايدين رئيس جمهوريه يلقي بيان عليه ايديه تقعد تترعش ليه معظم مقامه انت وانت واقف في الصلاه بين ايدين الملك سبحانه وتعالى واقف بتترعش من كتر الخوف من الله ومن كتر اجلال الله سبحانه وتعالى ده اولها يا جماعه بعد كده واحنا ماشيين نلاقي كل الانبياء بيقولوا لقومهم قومهم ايه انه لا اله الا انا فايه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون انتوا مش خايفين ده الانبياء نفسهم وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون خافوا مني بل في اربع خمس ايات ربنا جابهم ورا بعض كده فيهم الفاظ خوف خوف عجيبة جدا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون يبقى الخشية والاشفاق والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يعني لفظ الخشية ولفظ الاشفاق ولفظ التقوى ولفظ الوجل ايه الالفاظ دي كلها رب ولفظ الخشوع في الاول ولفظ التقوى في وسط الصورة ايه ده ده انت كمان لما تيجي في الشوط الاخراني اللي ربنا نزل بالجلد بتاع التذكير بالاخرة والموت والقيامة والحساب والوزن والعرض على الله اللي نزل بالتذكير بتاع الاخرة بيه على ظهور وقلوب المشركين والمعرضين عن الله قبل ما ربنا يتكلم عن حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قبل ما ربنا يقول العذاب بتاعهم شوف ربنا بيقول ايه وقل قل يا محمد وليقل المؤمنين من بعدك وقل وقل رب اما تريني ما يوعدون يا رب لما توريني العذاب اللي انت وعدتهم بيه رب فلا تجعلني في القوم الظالمين قال له يعني كأن ربنا بيقول قول يا رب لما تعذبهم ما تعذبنيش معاهم يعني ايه طب ليه هنقول ليه يا جماعة ليه ربنا بي بي بي بيوجهنا للخوف الشديد لهذه الدرجة ده لدرجة ان ربنا بيقول لنا خافوا من العذاب اللي انا امرتلكم امرتكم انكم تروحوا تهددوا بيهم ده اخر الصورة بعد ما شوط الترهيب والنار ذكر في الاخر اخر اية وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب ما تعذبنيش في ذنوبي وشيل الذنوب من عليا يا رب ليه الخوف الرهيب اللي في الصورة ده يا جماعة ليه ليه ده كمان شوف التنوع ده ربنا يجيب لك لفظ الخوف ولفظ الخشية ولفظ الوجل ولفظ الاشفاق ايه هو الخوف وهو الخشية ايه الفرق بين الخوف والخشية الخوف هو خوف خوف عقاب الله يعني النار والخشية هي خوف مقام الله الخشية خوف مع التعظيم الخوف هو ثمرة معرفة النار انما الخشية هي ثمرة معرفة الله عشان كده الخشية اعلى بكتير الخشية هي مع تعظيم امال التقوى هي ايه التقوى ان الاتنين دول جواك وادوا الى انك انت عمليا بقيت بتتقي المعاصي في طريقك عشان ما تقعش في عقوبة ربنا امال امال الوجل هو ايه الوجل ده احساس ليله الامتحان يا ترى هيحصل ايه وانت مذاكر وبتذاكر مش مش مذاكر يا ترى هيحصل ايه ويا ترى الدكتور هيقول لي ايه ويا ترى جاوب ولا لا ويا ترى افتكر ولا لا ولو ما افتكرتش هيحصل ايه اهو ده الوجل والذين يؤتون ما اتوا قاعدين يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحبوا ويعملوا الخيرات كلها وقلوبهم وجله بتتزعج يا ترى لما هنعرض على ربنا هيقول لنا ايه وهيقبل مننا ولا لا طب ولو ما قبلش مننا طب ولو سالني عن الذنوب اللي عملتها اقول له ايه طب لو ما غفرليش الذنوب بتاعتي هيحصل ايه طب وشل ارتعاش احساس ليله الامتحان احساس الطالب وهو جوه اللجنه وهو لسه داخل في اول دقايق وورق الامتحان بيتوزع ولسه ما يعرفش الاسئله اللي هيشوفها عارف اجابتها ولا مش عارف اجابتها من اللي ذاكرها ولا لا ده الوجل يا جماعه امال ايه الاشفاق بقى الاشفاق برضه يعني لما اقول لك انا مشفق عليك يعني انت صعبان عليا اهو الاشفاق ده طب يا ترى هيحصل فيا ايه لما ادخل القبر ويا ترى هيحصل بيا ايه لما من ال- من الصراط ويا ترى هيحصل ايه وانا بيتوزن اعمالي ده الاشفاق ربنا جاب الباقه الهائله دي من الفاظ الخوف عشان يقول لك قلب المؤمن ده لازم يبقى جنه مليانه باشجار الخوف والخشيه والوجل والاشفاق والخشوع والتقوى يبقى سوره المؤمنون من اهم صفات النموذج الخوف الشديد من الله قال لك ده اسمها سوره المؤمنون المؤمن ده يعني من ضمن ال- الجذر بتاعها من الامن انك انت مآمن لربنا ايوه انا مصدقك يا رب انا مصدق ان كلامك ده هو الحق يا رب في امن امنت لله يعني ربنا هو مصدر امنك في الدنيا وفي الاخره قال لك يعني كان ربنا بيقول لك عايز الامن خاف مني الكلمه بتاعت الحسن البصري ان الله الكلمه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول الاول ان الله لا يجمع على عبدين امنين ومخافتين من امنه في الدنيا اخافه في الاخره ومن خافه في الدنيا امنه في الاخره اهو ده عايز ربنا يامنك في الاخره وفي الدنيا خاف من الله ولو ما خفتش من الله ربنا سبحانه وتعالى لن يؤمنك في الدنيا ولا في الاخره عشان كده يا جماعه ال ال ال يعني اسم السورة المؤمنون ومع ذلك السورة مليانة كلام عن الخوف من الله لان دي من اخطر الصفات اللي بتكون النموذج من الصفات اللي بصفات النموذج اللي مذكورة في السورة وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون امة واحدة الوحدة ان احنا نبقى وحدة ان اللي بيبص لنا من بره ما يلاقيناش متنازعين ما يلاقيناش متفرقين لاحظوا ان في السورة اللي قبلها على طول اللي قبل سورة المؤمنون سورة الانبياء ربنا قال برضه وان هذه امتكم امة ايه واحدة ربنا ذكر في الاتنين الامة الواحدة سورة الانبياء كانت بتتكلم عن ايه ها العبادة وسورة المؤمنون بتكلمنا عن ايه الدعوة الى الله النموذج اللي احنا هنخرج ندعو بيه الناس هنتكلم الوقت بتتكلم عن الدعوة ازاي وكلام الدعوة وقبلها صفات الدعوة كأن ربنا بيقول عشان تبقوا امة واحدة اللي هيوحدكم مع بعض الدعوة والعبادة يبقى عرفت احنا مختلفين ليه عرفت احنا متفرقين ليه لان احنا ناس فاضيه لان احنا اصلا فاضيين لبعض انما احنا لو منشغلين بالدعوه والعباده مش هنفضل بعض غير ان الدعوه بتوحدنا ليه والعباده بتوحدنا ليه العباده بتوحدنا لانها بتطهر قلوبنا وبتبني قلوبنا ايمان فما فيش حقد ولا حسد ولا غل من بعض بقى فما حدش يكره التاني ولا يحد على التاني ولا يرفع باسم الدين هو الحقيقه انه انه حاسد التاني وحقد التاني انما باسم الدين يقول لك لا ده فلان كذا وفلان كذا و- وفي نفس الوقت لو اشتغلنا في الدعوه يا جماعه هنعرف المصيبه كبيره قد ايه هنعرف البلوه كبيره قد ايه لما ننزل ونشتغل في الدعوه هنعرف الواقع يعني كميه الضياع اللي فيه قد ايه فنبدا بقى بعد ما كنت بقول لك ده انت بتعمل كذا وت- ونبدا نتفرق مع بعض ده احنا يا جماعه لو كمان 5000 يعني طيار اسلامي فوق الطيار بتاعنا مش هنكفي مقاس العالم ولا الصغور المفتوحه للدين يبقى الاثنين دول هم اللي بيوحدوا الامه يا جماعه الاثنين دول هم اللي بيوحدونا الدعوه والعباده عشان كده دايما بص للانسان اللي بيشيع الفرقه تلاقيه ضعيف جدا في الدعوه وضعيف جدا في العباده ليه ودايما بص للناس اللي بتتكلم عن الائتلاف وان احنا نبقى ايد واحده وقلب واحد تلاقوهم مجتهدين في الدعوه والعباده ليه هو ده كلام ربنا هو ده دين ربنا ربنا قال هنتوحد في الحالتين دول انما الوقت الواقع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بين زي اليهود كده والعياذ بالله الوقت تلاقي ده بيهدم ده فده يرد على ده بهد طب انت يا ابني هو هدمك ترد عليه ليه؟ ليه ترد عليه؟ هو جدار وانت جدار هو بيهد هده ده انت بتهد الدين كده الحل في هذا الواقع يا جماعه ان احنا نبقى طوفان من التسامح مع بعض طوفان من الحب مع بعض طوفان من الولاء الحقيقي اللي ربنا كلمنا عليه في القران مع بعض هو ده الحل في هذا الواقع يبقى يا جماعه هي دي صفات النموذج هو ده النموذج اللي احنا عايزين نبقى فيه الصفات الايمانيه دي والفهم ده والعزم ده والعبادات دي والف... وكل الصفات ده يا جماعه والتعامل مع الناس والانفتاح على الناس وخدمه الناس ورعايه امانات الناس وان احنا نبقى ايد واحده وقلب واحد ومتلفين وبنحب بعض الصوره دي نخرج بقى للناس ونشوف لما هنخرج للناس بهذه الصورة هيحصل ايه يا جماعة ساعتها يعني المجهود اللي احنا بنعمله يا جماعة احنا, احنا عايزين نرعب الناس من النار ببكائنا من خشية الله لما تقرأ آيات النار قدامنا قبل كلامنا عن النار عايزين نزاهد الناس في الدنيا بزهدنا فيها وحطنا ليها تحت جزمتنا قبل ما نكلمهم عن الزهد في الدنيا عايزين نشوق الناس للجنة بتضحياتنا عشان الجنة قبل ما يتكلموا عن الجنة يعني لما واحد يجي يكلم الناس عن الجنة جاي اكلمكم عن الجنة ولو الطايرة ده ليه ده انا كنت بجاهد في سبيل الله نفسي ان انا الشهادة عشان ادخل الجنة بس للاسف لسه ما نلتهاش اي كلمة يقول عن الجنة هتبكيهم لما واحد يجي يكلم الناس عن النار وهو نفسه يبكي وهو بيتكلم خلاص بقى ده بكاءه ده اكثر اثر في قلوبهم من الكلام بتاعه عن النار عايزين يبقى نموذج عشان كده انا احيانا لما يعني الواحد كان بيروح آه، بعض دروس القرى فتلاقي بعد ما الدرس خلص يقول لك ايه بتاع اداره المسجد حضرتك اتفضل عندي شويه ليه آه، عاملين لحضرتك عشاء بس كده عشاء ايه يا عم الشيخ عيب عليك ده انا هاجي اكل على حساب الناس احنا اللي جايين ندعو على الله نروح ناكل على حساب الناس ندفع الناس عشان يسمعونا واحنا بنتكلم عن ربنا ده احنا اللي نجيب الاكل للناس عشان الناس ترضى تيجي تسمعنا عن ربنا ده احنا يا جماعه اللي المفروض عايزين نبقى الصفات دي يا جماعه عايزين نبقى كده عشان فعلا الدين ينتشر في العالم كله طيب سوره المؤمنون بقى بعد النموذج اللي في الاول ده فكره النموذج الخطيره دي اللي هي اخطر فكره عايزين فعلا تتاصل عندنا ان احنا نبقى نموذج تبقى انت نموذج قدر ما تستطيع في كل مكان انت موجود فيه والنموذج خدوا بالكم مش معناه الاخلاق بس النموذج يعني الدين عندك والعباده عندك والدعوه عندك لان في بعض الناس يقول لك ايه الاخلاق الاخلاق خليك اخلاق وانت تكسب الناس لا يا حبيب قلبي مش الاخلاق بس اللي يكسب بها الناس المنظومه دي على بعضها اما الناس تشوفك اخلاق وفي نفس الوقت تشوفك مؤمن وتشوف المصحف في ايدك والمصحف في جيبك وتشوفك عابد وتجتهد عليهم بالدعوه الناس ما بتتغيرش بالاخلاق بس الناس بتتغير بالصوره دي على كلها على بعضها مش بملمح واحد منها بعد كده بقى الصفات موجوده اخرجوا بقى الكلام الدعوه سوره المؤمنون لو انت عايز تعرف ترتيبها بقمه السهوله فكرته ظريفه قوي يا جماعه فكرته بيان دعوي درس دعوي عباره عن ايه اول حاجه نتكلم الناس فيها ايه في الدعوه نعم الله مش احنا اتعلمنا ده من سورة النحل اول حاجة نكلم الناس فيها في الدعوة نعم الله ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ربنا بقى الاول يقول- يعني الكلام ده ربنا بيقوله عشان تاخده بعد ما تعرضه على قلبك تاخده تقوله للناس نعم ربنا على قد ما تعرف تتكلم عن نعم ربنا على قد ما ربنا يفتح لك القلوب ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين سلالة يعني حاجة اتسلت من وسط حاجة انت كنت وسط 300 400 مليون حيوان منوي ربنا سلك من وسطهم كأن ربنا بيقول لك شوف انا اكرمتك قد ايه انت كنت يعني 300 400 مليون واحد بيتخانقوا على حاجة وانا طلعتك انت من خلالهم شوف نعمتي عليك قد ايه شوف كان فرصة وجودك للحياة نسبتها قد ايه من سلالة ومن طين بعد كده شوف عملتك ايه من سلالة من طين وربنا برضه في سورة تانية قال من سلالة من ماء مهين يعني سلك يعني انت حاجة منتخبة من الطين مش اي طين وحاجة منتخبة من الحيوانات المنوية ولكن ما تنساش برضه ان هي اصلها كانت مني واصلها كانت طين فافتكر انا كرمتك قد ايه ثم جعلناه نطفة في قرار مكين مين اللي عملك القرار المكين ده ده العلماء بيقول لك ان المرأة ممكن لو وقعت من الدور الثالث اي حاجة في جسمها تتكسر او تتخلع من مكانها الا الرحم من كتر التثبيت اللي ربنا ثبت فيه الرحم مين اللي خلق لك القرار المكين ده ثم خلقنا النطفة علقة والعلاقه بقت مضغه والمضغه بقت عظام والعظام بقت لحم لو بصيت على منظر الجنين في الشهر الثالث ولا الرابع ممكن تذهل ايه المنظر الوحش ده منظر صعب جدا لو انت كنت خرجت كده للدنيا كان بقى منظرك وحش قوي ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين شوف خليت شكلك جميل ازاي شوف عدلت لك شكلك ازاي شوف جملت لك حسنت لك شكلك ازاي كل دي نعم ثم انكم بعد ذلك لميتون افتكر بقى ان بعد كل ده انت راجع لي هحاسبك على نعمه نعمه ثم انكم يوم القيامه تبعثون من الحاجات الطريفه جدا في الايات هنا يا جماعه ان ربنا لما اتكلم عن الموت اكده بثلاث مؤكدات واما اتكلم عن البعث اكده بمؤكد واحد رغم ان الموت كل الناس يعني هتموت اه هموت طبعا طب انت هتبعث اه والله واحد هيقول لك اه واحد هيقول لك لا واللي بيقول ده اه ممكن يكون ممكن وممكن يقول شاكي قال لا يعني اذا اللي محتاج يتاكد ب 20 مؤكد هو البعث الموت مش محتاج تأكيد اصلا ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات ثم انكم انكم اهو بعد ذلك لا اللام بتاعت التوكيد او اللام بتاعت القسم اهي لام التوكيد لا ميتون ميت جت بال- بالصيغه الاسميه مش لا تموتون والكلمه الاسميه يا جماعه بتدل على الثبوت وبتدل على التوكيد انما مع البعث ثم انكم اهو ان اهو يوم القيامه لا تبعثون لا تبعثون بس طب مبعوثون اسميه لا تبعثون فعليه يعني ربنا اكد الموت بثلاث مرات ليه يعني انا لو ربنا اداني اربع ساعات اكلم الناس فيهم عن دين هتكلم ثلاث ساعات عن الموت وساعه عن يوم القيامه ليه لان يا جماعه الناس محتاجه الناس بتقول لك انا هموت بس مفيش حد في دماغه الناس عايزه قدام عينها كده يتحفر قدام عينها منظره وهو متكفن وبيتدفن في القبر طول ما المنظر ده قدامه هيزهد في الدنيا وطول ما المنظر ده قدامه هيخاف من ربنا وهيزهد في الدنيا الحقيره الزايله دي عايزين دايما الموت يبقى قدام عينينا عشان كده من الحاجات الجميله والله يا جماعه هي جميله جدا اشتري كفن وحطه في الدولاب بتاعك كل ما تيجي تفتح الدولاب تجيب قميص ولا تجيب بنطلون تشوف كفنك ليه اعملها بس وشوف قلبك هيبقى شكله ايه حط الموت قدام عينيك لان فعلا اخطر حاجه بتقلب كان الانسان انه يفضل فاكر الموت ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فوقكم يعني السبع سماوات ممكن يقعوا عليك لو ربنا غضب عليك طب ربنا بيهددنا ليه في وسط ايات النعم كان ربنا بيقول لك اوعى تفتكر ان النعم دي ملهاش ثمن وملهاش مقابل النعم دي انا ممكن اسحبها منك شوف ربنا بيقول لك ايه وانزلنا من السماء ماء بايه بقدر وان فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون انا ممكن اسحب النعم دي كلها منكم انا ممكن انا ممكن اطلعك جنين مشوه انا ممكن اعمل فيك اي حاجه يبقى افتكروا ان النعم دي عشان تقبل عليها وتشكرها مش عشان تعصاني بيها يبقى الشوط الاولاني شوط النعم ولكن زي الجو اللي عامل الصوره في ترهيب في النص يا جماعه بعد كده بقى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله اول كلمة الانبياء قالوها لقومهم ايه اعبدوا الله العبادة مش الصوت كله بيتكلم عن العبادة اول كلمة العبادة هو اول امر ربنا امر به المؤمنين في القرآن كله يا ايها الناس اعبدوا ربكم العبادة الاول اول حاجة العبادة ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون شوفوا بقى ما احنا كلمنا الناس عن النعم انت فكرك ان هم مش هيردوا عليك هيبدأ الجدل فبدأ ثلاث صفحات صوت الانبياء بيقولوا لقومهم نفس الكلام وقومهم بيجادلوهم وبيردوا عليهم الفكرة الاساسية في الجدل هي ايه في فكرة يا جماعة عشان نفهم اهل الباطل بيحاربوا الحق ازاي ازاي بيحاربوا الحق بيقولوا سيدنا نوح ايه ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ده عايز يتكبر عليك ده له مقارب خبيثة من ورا الدعوة دي هو الكلام بتاعه حتى لو جميل بس خدوا بالكم المقارب الخبيثة بتاعته ده دول طلاب سلطة ده دول طلاب فلوس ده دول طلاب لم الناس حواليهم يبقى يريد ان يتفضل عليكم قال لا احنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده شوفوا الايه اللي بعدها ان هو الا رجل به جنة ده مخه في حاجة ده حتى سلوكياته مش سوية ده حتى ما هوش منضبط ده حتى لما تشوفوه في الشغل بتاعه تحس ان هو بيعمل واصحابه بيقولوا عليه كذا والناس اللي يعرفوه قالوا عليه كذا ده حتى شخصيته قبل ما يلتزم كان شخصية مريبة كده هو من قبل ما يلتزموا الناس دول وهم ناس بيحبوا الدنيا وناس غير منضبطين فهم لقوا الدين هيحقق لهم مقاربهم فدخلوا نطوا على مقاصدهم من خلال ايه من خلال المرجحة بتاعت الدين بقى هي اللي اتنططهم عليه هو ايه ده يا جماعة انتوا تلاحظوا ان هم ما بيهدموش في الدين ده بيهدم ما بيهدموش في الدعوه ده بيهدموا في الداعيه اصل ما يعرفوش يهدموا في الدعوه هيهدموا في ايه هيهدموا في ايه ابو سفيان لما هرقل قال له بيدعوكم ليه بيدعونا لصله الرحم وبيدعونا للبر هيقول ايه ما هو بيدعونا للاخلاق وبيدعونا للايمان وبيدعونا للعباده وبيدعونا للحب هيهدموا في الدين ازاي انت المدخل بتاع هدم الدين انت اللي ممكن يتهدم الدين من خلالك ازاي يا اما يفتنوك بالشهوات تبقى انسان غير ملتزم يا اما يستغلوا اخطائك لو انت ملتزم بقى او بتشتغل للدين وينشروها في الصحف والمجلات والفضائيات والاذاعات وكل حاجة عشان يقولوا شوفوا اهو ده الدين بتاعهم بقى او شوفوا اهو حتى لو ده هو الكلام جميل ده الاسلام عظيم بس هم مش دول هم المسلمين مش دول ده الالتزام جميل بس مش هم دول هم الملتزمين يبقى هدمك يبقى عليه العوض خلاص يبقى هدم الدين بطريقة ذكية يبقى ربنا في الجدال بتاعهم بين لك ان خد بالك ان مدخلهم لهدم الدعوة هو الداعية طب لما ربنا بقى علمنا ان احنا نرد ما احنا هنرد طبعا هنسكت ما هم يقولوا الكلمة هنرد بعشرة اعملوا على مكانتكم انا عاملون واحنا نسكت عشان ديننا ده اغلى حاجة عندنا شوف ربنا بيقول ايه بقى بعد صوت الجدل بتاعهم بيعلمنا نرد عليهم ازاي وان هذه امتكم امة واحدة اخر الصوت بتاع الانبياء وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا قصاد ال- ال- الوحدة بقت التقطع كل اسم بما لديهم فرحون قصاد الخوف والخشية من الله بقى قصاد التقوى المطلوب منها بقى الفرح بالمعاصي آه، ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا ده انتم مش عارفين بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يشعرون لا تشعروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم ايه ده يا جماعة ربنا قبل ده الايات اللي بعدها شوفوا ادي ايات اهو ربنا بيقول لهم هيحصل فيكم ايه عاقبة التكذيب اللي بيكذب بالدعوة دي بيحصل فيه ايه ربنا قبل هو الاول هم شتموا في الداعية قبل الدعوة ربنا رد على الدعوة قبل الداعية اوعى تصدرك اوعى شتمته فيك تخليك ترد عن نفسك يا عم ولا يجرمنكم شقاق ان يصيبكم يا عم اكرهوني يا عم انا انسان وحش بس هتروحوا جهنم لو ما سمعتوش الكلام ده بس هتضيعوا الجنه لو ما سمعتوش الكلام ده بس عمركم هيروح حضر لو ما سمعتوش الكلام ده بس هينكل بكم في الدنيا قبل الاخره لو ما سمعتوش الكلام ده واخدين بالكم من الفكره يا جماعه واخدين بالكم من فهم من الفهم اللي بنستقي من القران في فن الدعوه وفن الجدال انا وحش يا سيدي يا عم لما اصحابك يقولوا لك انت وحش وانت يا عم انا وحش تودوا نفسكم جهنم يا عم انا هروح مش عارف الله اعلم ربنا يوديني فين انت تودي نفسك النار ليه يبقى الرد على الدعوه اولا ما تستدرجش ما تردش عن نفسك ثم الداعيه بقى افلم يدبروا القول ام لم يعرفوا رسولهم ام يقولون به جنه الا انتوا ما سمعتوش اللي بيقولوا انتوا انتوا صم ما بتسمعوش انتوا مش عارفينه انتوا ما بتشوفوش انتوا مش شايفين النور اللي على وشه مش شايفين الصدق اللي في كلامه والصدق اللي في ملامحه اشهد ان هذا الوجه ليس الوجه كذاب النور اللي على وشه ام يقولون به جنه انتوا بتقولوا عليه مجنون ازاي ام تسالهم خرشه هو انت طلبت منهم دنيا لازم الداعيه يا جماعه لا يطلب الدنيا على الاطلاق من ورا دعوته يبقى ربنا رد على الداعيه بعد ما رد على الدعوه راي يبقى عكس اللي هم عملوه معانا ليه ليه عشان نتعلم ازاي نرد على من يجادل بعد كده هي مشكله الناس دي ايه جدل فعلا لا مشكلة الناس ان قلبها مقفول يبقى اذا البيان الختامي في الصورة ثلاث صفحات الله والدار الاخرة طرقات عن نعم الله طرقات عن ايات الله طلقات من مدافع الدار الاخرة على قلوبهم الله والدار الاخرة ليه عشان ربنا يعلمنا افهم ازاي تفتح قلب اللي قدامك لازم يبقى المعاني دي في قلوبنا وفي نفس الوقت لازم نعرف نتكلم عن الله وعن الدار الاخرة لان هو ده اللي بيفرق الداعية عن داعية هو ده اللي بيفرق اخ اصحابه التزموا عن ايديه من واحد تاني قاعد يكلمه وما التزموش عن ايديه لان ده فعلا عارف يتكلم عن ربنا وده مش عارف يتكلم عن ربنا مش عارف هو ده بيقرا وده بيسمع ولكن ده هو اي كلمه تيجي في دماغه وخلاص عشان كده ربنا يا جماعه الشوط الاخراني عن الله والدار الاخره ده شوط الدعوه بقى يبقى اذا بدأنا كلمناهم عن النعم جدلونا وشتموا في الدعاء في الدعاء قبل الدعوه فقمنا احنا ردينا عن الدعوه قبل الدعاء وبعد كده في الاخر طلقات عن الله والدار الاخره يبقى صوره ال- ال- المؤمنون كده ترتبت ازاي ان الاول صفات الدين وبعد كده كلام الدين كان ربنا بيعلمنا ازاي نبقى دعاه ناجحين اول حاجة النموذج ثم بيجي الشوط الاخراني بقى اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو شوط الله والدار الاخرة قل هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون تخيل لو انت كنت عايش ما بتسمعش ما بتشوفش ما بتتكلمش تخيل كانت حيبة شكلها ايه شوف نعم ربنا قل هو الذي ذرأكم في الارض مين اللي جابك هنا ولا تحشرون شوف ربنا وشوف نعم ربنا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون الارض دي بتاعت مين سيقولون لله بتاعت ربنا طبيعة اطلع معاهم اقصد بقى من الارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله طب اطلع معاهم اكتر قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله فكرهم رجوهم بانك تحسسهم عظمة ربنا قد ايه فكرهم بعظمة ربنا في الارض وبعد كده عظمة ربنا في السماوات وبعد كده عظمة ربنا في العرش اللي اعظم من الارض والسماوات وبعد كده كل ده خلق فكرهم بعظمة ربنا في الامر وفي ملك الامر لعل قلوبهم تلين لسه ما لانتش برضه هد قلوبهم بالاخرة حتى اذا جاء احدهم الموت سلسلة الدار الاخرة ورا بعضها يا جماعة اول حاجة الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ارجعون سقط الجامعة اهي يعني بيتوسل بتعظيم الله يا رب رجعني يا رب كلا الكلمة بتنفجر في وجهه كالقنبلة وهو محفور في تابوت القبر ومحبوس فيه كلا انها كلمة هو قائلها لن تقبل التوبة في هذه اللحظة ابدا توبة بعد فوات الاوان ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون محطوط في الحبسة دي اليوم القيامة لا تعرف ترجع ولا تعرف تطلع قال لك فاذا نفخ في الصور المشهد الثاني من مشاهد القيامة بقى الحلقة الثانية من حلقات الدار الاخرة يوم القيامة بقى بعد الموت يوم القيامة فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يتساءلون ليه من الذهول اللي هم فيه مش عارفين يتكلموا مش عارفين ينطقوا مش عارفين يسالوا عن ايه من الذهول اللي هم شافوه من التعذيب اللي هم شايفينه قدام عينهم بيسجر من اجله فمن ثقلت موازينه ده احنا دخلنا بقى في مشاهد القيامه بعد مشهد البعث مشاهد القيامه والميزان بيتوزنوا فيه وربنا قال فمن ثقلت موازينه مش ميزانه ميزان هيتوزن فيه عملك وحسناتك وسيئاتك وميزان هيتوزن فيه قلبك زي حديث البطاقه اللي الراجل قال لا اله الا الله بيقين طيش ال 99 صحيفه سيئات انت اليقين بتاعك والمقامات اللي في قلبك تطيش كام صحيفه سيئات يتوزن قلبك ويتوزن كمان جوارحك لساق عبد الله بن مسعود في الميزان اثقل عند الله من جبل احد ايدك دي طاعت بقى ربنا قد ايه لسانك ده اتكلمت بيه عن ربنا قد ايه عينيك دي بكيت فيها من خشيه الله قد ايه ودنك دي سمعت بيها قران قد ايه جسمك ده خدمت بيه ربنا ودين ربنا قد ايه ورهقت وتعبت قد ايه عشان ربنا سمعت من احد الدعاء مره وهو بيتكلم بيقول لي انا باجي احيانا اخر اليوم مش قاد بقي بيوجعني لساني بيوجعني يعني تخيلوا من مره حسيت بقى قبل كده دي ان لسانك من كتر الكلام عن ربنا ودين ربنا وجعك انت تساوي قد ايه عند ربنا يبقى فمن ثقلت موازينه تساوي قد ايه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون دخلنا في الحلقه اللي بعدها النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بيقعد يتلفح وشه وشه ده اقرب حاجه يتلفح بالنار لغايه ما يتكلح لغايه ما يبقى شكله مشوه لدرجه ان النظر الى وشه يبقى عذاب بعد كده الحلقه اللي بعد كده حلقه التبكيت النفسي والايلام النفسي بعد الايلام المادي الم تكن اياتي تتلى عليكم مش كنتوا بتسمعوا مش كان في ناس قاعده تدي وتتكلم عن ربنا وكان القران نازل له واذاعه القران الكريم مشغله القران وبرامج الدين 24 ساعه الم تكن اياتي تتلى عليكم كنتم بها تكذبون مش كنتم بتسمعوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني ايه يا جماعة اما معناها قضاء وقدر يا رب انت اللي كتبت كتبت عليهم كتبت عليكم اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا ايش معنى دول بقى ايش معنى دول ما غلبتش عليهم شقوتهم لا ده انتوا اللي كنتوا ضلال ده انتوا اللي كنتوا اهل زي خدوا بالكم يا جماعة ربنا لما بيحج الكفار يوم القيامة بيحجوهم باهل الدين والايمان بيقول لهم كانوا قدامكم اهو ما عملتوش زيهم ليه ما مشيتوش وراهم ليه انا عايزك تتخيل لو ربنا جاب بتوع اوروبا يوم القيامة وقال لهم كفرتوا ليه هيجيب المسلمين ويقول لهم ما كانوا قدامكم اهو ولا يقولوا له يا رب ده دول اللي كرهونا في الاسلام ده دول اللي خرجونا من الاسلام ده دول اللي شوهوا صورة الاسلام الله انزلنا الى الارض لكي نكون حجة الله على خلقه فاذا نحن حجة للخلق على الله سبحانه وتعالى شوفوا يا جماعة احنا دلوقتي حجة لله على الناس ولا حجة للناس على الله احنا بننفر الناس من الدين ولا احنا بنقدم للناس نموذج بيبهر الناس بالدين وبيعرف الناس عظمة الدين احنا ان الاتنين غلبت علينا شقوتنا ممكن معنى غلبت علينا شقوتنا برضه يا رب شهواتنا هزمتنا يا رب ضعفنا اتهزمنا قدام شهواتنا ورغباتنا ونزواتنا يا رب اتهزمت قدامها ليه كان الدين سهل وناس ما اتهزمتش اهي قدام شهواتها وتختم الصورة على وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يعني اوعوا تفتكروا ان العذاب اللي انا بقول لكم عليه ده انتم معزل عنه ولا ممكن ما تتعذبوش بيه ابدا لما جبريل وميكائيل خافوا من ربنا بعد طرد ابليس فقال لهما الله سبحانه وتعالى في الاثر الاسرائيلي لماذا قال يا رب نخاف ان يحدث معنا كما حدث معه قال الله فهكذا فكونا خليكم كده كده لازم تفضل خايف الكلمة اللي احنا بنكررها كتير واتقوا النار التي وعدت ايه للكافرين اوعى تفتكر انها مدام للكافرين ولا اول الاية ان الذين كفروا سوف نصليهم نارا لا يا حبيبي انت نفسك مخاطب بنفس الكلام وممكن تواجه نفس الكلام ولازم يمتلئ قلبك بالخوف من الله حتى يؤمنك الله في الاخرة ولازم تبقى نموذج عشان الدين ينتصر يا جماعة الدين مش هينتصر الا لو النموذج قام يا جماعة الدين مش هينتصر ولا هينتشر ولا هيقوم الا لو بقى في نموذج العالم كله لما يشوفه ينبهر بيه وبقى الملتزمين نموذج غير الملتزمين لما يشوفوه ينبهروا بيه وبقى الدعاء نموذج الاخوة لما تشوفوا تنبهر بيه لما نبقى احنا نموذج فعلا الناس كلها هتتأثر بينا كزرع اخرج شطأة زي زرع زي ساق خرجت الفروع بتاعتها احنا الساق والناس اللي بره الفروع لما تلاقي الفروع مسوسة اعرف ان الساق مسوسة احنا المسلمين الساق والكفار الفروع بتاعتنا لما تلاقي الفروع مسوسة يبقى المسلمين برضه ساق مسوسة يبقى احنا عايزين نبقى ساق سليمة عشان اي حد يطلع مننا واي حد يشوفنا فعلا يبقى نموذج وينضم الى النموذج اللي بيبرز عظمة دين الله سبحانه وتعالى السورة التانية اللي عايزين نتكلم عنها سورة بعد سورة المؤمنون سورة الايه سورة النور سورة النور سورة خطيرة جدا حتى من اسمها كده اسمها النور تخيلوا لما ربنا يسمي سورة ان دي اللي هتنور لك طريقك يعني ربنا من اولها بيقول لك الصورة دي خطيرة جدا يسميها لك النور عشان يعرف لك انها هتطول لك طريقك وفي نفس الوقت يحط لك قبلها صور مكية وبعدها صور مكية وهي مدنية عشان تدخل وانت قلبك مشحون بالايمان فيها في ايات الجنة والنار فتقدر تنفذ الاحكام اللي فيها عشان تقدر تنفذها وفي نفس الوقت يدخل لك دخلة غريبة جدا سورة النور ما فيش اولها الف لام ميم ولا كاف يا عين صاد ولا زي ما فيش فيها مقدمات على طول سورة انزلناها وفرضناها الثانية والثاني ليه لما اجي لك بيتك إيه بقول لك ايه ده كده حصل طب اقعد بس اجيب لك حاجة ساعة ما فيش وقت الموضوع خطير اهو الصورة بتقول لك كده الموضوع خطير وفي نفس الوقت المقدمة بتاعتها بتقول لك ده مرسوم ملكي نازل من الملك اسمع سورة انزلناها مين اللي نزل دي الملك انا اللي نزلتها محدش يجي يقول ده انا كنت بحترها واحد تاني اللي قالها وفرضناها يعني خدوا بالكم كل اللي في الصورة دي فرض عليكم ما حدش يجي يقول لي ده يا رب كنت بحسبها سنة وانزلنا فيها ايات بينات كلها واضحة ما حدش يجي يقول لي يوم القيامة ما كنتش عارف يا رب وما كان ما كنتش فاهم يا رب مرسوم ملكي من اول الصورة ما حدش له حجة في عدم الاستفادة وعدم اتباع اوامر هذه الصورة صورة النور اسمها النور ليه بتنور لنا حياتنا يا جماعة ازاي صورة النور بتكلم بتنور لنا قلبنا بالايمان وبتنور لنا عقلنا بالايه بالفهم يبقى الحاجة الجديدة اللي في صورة النور اللي احنا لازم نستفاد منها الفهم النور لما يجي ازاي المجتمع بتاع المدينة قعد شهر كامل يلف حوالين نفسه بسبب كلمة قالها عبد الله بن ابي بن سلول اتهم فيها شرف السيدة عائشة ازاي ازاي المجتمع يلف حوالين نفسه كان قدامكم الطريق الطريق انكم تحموا المجتمع ما هو المنافقين عايزين الزنا ينتشر في المجتمع ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا ربنا نزل سورة النور عشان نفهم حاجتين مهمين قوي يا جماعة لو جم نور الفهم هيجي وعشان نور الايمان يجي نتكلم الاول عن نور الفهم ايه نور الفهم بقى ازاي فهمنا ينور اول حاجة ربنا بيعلمنا ازاي نحصن المجتمع سورة النور بتعلمك بتوريك تشريع ربنا ده معجز قد ايه ازاي المجتمع المجتمع يتحصن في جريمة زنا نعمل ايه في جريمة الزنا انا عايزك تتخيل معايا يعني انا فكرت اجيب ورقة وارسمها بس يعني ايه يعني ما كانتش هتبان قدام ال- قدام الجميع انا عايزك تتخيل ان مسجد السلاب ده بيت وان الناحية دي منه ثلاث ابواب فيها ثلاث شبابيك يعني البيت ده كله مقفول بس فيه ثلاث شبابيك في ناحية واحدة البيت ده جواه واحدة يبقى البيت ده هو جواه واحدة قاعدة اهو متمكيشة ومتزوقة ده الواحدة قاعدة جواه والبيت ده مقفول من كل الجوانب بس فيه ثلاث شبابيك او اربع شبابيك مفتوحين خلاص يبقى بيت جواه واحدة ده الملمح الاول الملمح الثاني فيه شبابيك الشبابيك دي واقف عليها ناس ثلاثة كل واحد طلع قرنين من راسه معايا دول هنعرف هما مين الوقت وبره البيت ده حضرتك واقف انت واقف بقى انت بره البيت ده يبقى في اربع ملامح في الصوره هم ايه الملامح دول البيت اللي جواه واحده ده رمز الزنا اللي هو لو دخلت هنا خلاص الزنا حصل والشبابيك دي المداخل اللي لو انت دخلت منها هتوصل في الزنا والعياذ بالله السكك اللي بتؤدي الى الزنا واللي واقفين ولوم القرون دول دول الاعداء اللي قاعدين يخططوا عشان يخلوا الشباب يقعوا في الزنا عشان الشباب تبوظ والدنيا تضيع وما عادش يبقى في رجاله واللي واقف بره ده انت اللي مطلوب ان الفتن دي كلها معموله عشانك واللي مطلوب انك من جوه تبقى محصن حتى لو الابواب اتفتحت والشياطين دي كلها راحت والمرأة قالت لك هيت لك برضه ما تقعش في هذه الجريمة ابدا الصورة يا جماعة اول شوط فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يبقى اذا من واحد ل 11 ده الشوط الاول الاجراءات العقابية ضد جريمة الزنا ده رقم واحد الشوط اللي بعد كده ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ربنا كلمنا على المنافقين وعن الشيطان وخطوات الشيطان يبقى تاني شوط الاعداء اللي عايزين يدخلوك عشان تفني والعياذ بالله الشوط الثالث اللي بعده يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ادب الاستئذان و و و ده الاجراءات الوقائية المداخل اللي لما بتغيب في المجتمع بيحصل ان الطرفين بيتقابلوا مع بعض في زينتهم يبدأ جريمة الزنا نوصل ليها والعياذ بالله يبقى ده الاجراءات الوقائية ضد وقوع جريمة الزنا بعد كده الله الله نور السماوات والارض مثل نوره اللي هو نور الايمان كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة يبقى اذا ده نور الايمان إيه العلاقة ما بين الاربع اشواط دول الشوط الاولاني اللي هو العلاج العقابي اللي هو اللي يوصل جوه هنا للبنت ده يحصل له ايه يبقى ده العلاج العقابي خدوا بالكم اللي هيعمل الجريمه ده يحصل فيه وهيحصل فيه ده رقم واحد الشوط الثاني اللي هو بيبين لك الاعداء بتوعك ده معرفه الاعداء ومعرفه اساليبهم ازاي بيشيعوا الفاحشه في المجتمع ده الشوط الثاني الشوط الثالث الاجراءات الوقائيه ازاي نقفل الشبابيك دي عشان ما يبقاش فيه مدخل ال- ال- الزنا يقع منه الشوط الرابع العلاج الجذري بقى العلاج الايماني العميق اللي مفيش علاج انجح منه ولا اقوى منه ازاي النفوس من جوه تبقى مع الله سبحانه وتعالى شايفين اتلمت ازاي يا جماعه شايفين الشموليه اول الشوط اول شوط بيكلمك يقول لك ايه الزانيه والزاني فاشردوا الزانيه الاول هي السبب هي اللي فتحت الباب البنت هي اللي بتفتح الباب الاول عشان كده هي اللي تذكر الاول فاشردوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رأفه مش رأفه الرأفه اللي هي صفه الرأفه عموما الرأفه يعني لحظه رأفه لحظة واحدة بس ولا لحظة ولا جلدة في المية ياخدك بيه رأفة بواحد من الاتنين وانت بتجلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الزاني لا ينكح الا زانية او هم؟ مشرك والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ربنا قرن ما بين الزاني والمشرك ليه لان او ما بين الزانية والمشرك ليه لان الشرك ان في حق لله اديته لغير الله وهو العبادة الزنا ان في حق للزوج المرأة ادته لغير الزوج فالاتنين ربنا قارنهم مع بعض بعد كده لو زوج دخل لقى مراته والعياذ بالله بتزني او او بيحصل عملية التلاعن ربنا قال لك ان هي تقسم اربع مرات ان هي صادقة والخامسة تقول ايه علي غضب الله والع- والعياذ بالله عليها غضب الله ولا عليها لعنة الله لو كانت كدابة ها عليها غضب الله لو كانت كذابة طب هو يحلف اربع مرات ان هي كذابة والخمسة عليه اللعنة ولا الغضب اللعنة طب ليه هو لو افترى عليها يبقى ملعون يا جماعة لان انتوا عارفين المرأة اللي زوجها بيفترى عليها ده معناها ايه معناها ان بتطرد من رحمة المجتمع الناس يعني لو حد في حادثة من هذه الحوادث المرأة بتتعطل على المجتمع خلاص ما عادش حد بيكلمها ولا حد له دعوة بيها ولا ولا ولا اللي بيفترى على زوجته حتى لو كذاب والعياذ بالله للاسف في مجتمع عدم التثبت اللي احنا عايشين فيه يبقى زي ما طردها من رحمه المجتمع يطرد من رحمه الله اللي هي اللعنه طب وهي ليه تهدد بالغضب الغضب ده انا لما اغضب عليك ولله المثل الاعلى خلاص انا اغضب يبقى خلاص استنى لكميه استنى خبطه استنى ركله خلاص هتتضرب خلاص اهو يبقى الغضب ده هو مقدمه العقاب يبقى تهديد بالعقاب بتاع الدنيا كان ربنا هدده بالطرد من الرحمه دنيا واخره وهددها بعقوبه الدنيا قبل الاخره عشان يبقى كل واحد جزاؤه من جنس العمل يبقى ده الشوط الاول ربنا بيقول لك اوعى هيحصل لك ده لو انت ايه دخلت جوه الشوط الثاني مين اعدائنا يا جماعه ثلاث اعداء العدو الاول ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اللي هم مين ها المنافقين اللي ربنا قال في الاخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه عايزينها تشيع تلاقي الجرايد الصفراء بتاعتهم والجرايد بتاعتهم لازم صور نساء ملياها ولازم صفحاتها مليانه صور والعياذ بالله كلها بتثير الشهوات ليه هو عايز يعيش فاحشه تشيع ويعمل شيخ بقى ويلبس لك بقى إيه لبس الشيوخ يقول لك ده للاسف ده عملوا احصائيه وسط شباب الجامعه لقوا ان 95% من شباب الجامعه وقعوا في الزنا هو ولا 95% ولا حتى 5% ولا 5% ما احنا عارفين الشباب وعارفين ومحتكين بالشباب ولا 5% امال هو بيجيب الاحصائيات دي ليه اللي للاسف بعضنا بيجيبها ويقولها في الدروس بتاعته ليه بيجيب الاحصائيات دي عشان يحسس الشباب ان مفيش امل عشان الثابت اللي بيدعو الى الله يقول مفيش امل يحبط ويقعد في بيته وعشان المتذبذب اللي مش عارف يقع ولا لا يقول لك ما هي ضايعه ضايع وكله ضايع اشمعنى انا يقع وعشان الضايع اللي بيقع فيها يقول لك كله كده الحمد لله مش انا لوحدي ويثبت شايفين الفكر بتاعهم يعني لدرجه ان هو يعمل انه بيتعثر على الدين عشان يضيع الدين والعياذ بالله العدو الثاني يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان تاني عدو ليك الشيطان المنافقين قبل الشيطان اه المنافقين قبل الشيطان تاني عدو ليك الشيطان وربنا قال خطوات واحده واحده طب بس بص طب بس اقف طب بس اتمشى طب بس كلمها والعياذ بالله تلاقي اخره الموضوع زنا والعياذ بالله خطوات الشيطان يوقعك واحده واحده ما يجيبكش مره واحده ابدا عشان ما يصطدمش بيك الشيطان عنده فقه تغيير يا جماعه الشيطان عنده فن دعوه عالي قوي بيعرف ازاي يستدرجك واحده واحده يبقى تاني واحده الشيطان تالت واحده ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لما واحد اتكلم على بنت سيدنا ابو بكر اتكلم على السيدة عائشة فسيدنا ابو بكر كان بيديه في حادثة الافك كان بيديه معونة قطع معونته ربنا قال له لا ما تقطعهاش ده اتكلم عن بنتي ما تقطعهاش ليه يا جماعة دوس على نفسك عشان ربنا يبقى تالت حاجة بتقف بينك وبين ربنا النفس تالت حاجة بتسول لك المعصية النفس تالت عدو ليك النفس يبقى ربنا جاب لنا التلات اعداء المنافقين والشيطان والايه والنفس التلات اعداء اللي انت يجب انك تحذر منهم والوسيلة بتاعت كل واحد ايه المنافقين ازاي هيشيعوا الفاحشة بالاسلوب اللي احنا قلناه طب الشيطان خطوات واحدة واحدة طب نفسك ده هو اللي ظلمني تقعد تبرر لك وتديك اعذار دوس عليها بالجزمة وقول اغفر اغفر للناس عشان ربنا يغفر لي المشكلة دي الحاجة التالتة بقى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها مش دخول البيوت هجم كده الوقت يا جماعة الناس هي اللي عندها كده عادي تدخل البيت تلاقي اخت صدق قاعدة في الانتريه انت يا بنت بتعملي ايه ما تحتاجي بقى ما تعدي عادي وده صاحبي بيتكلم اختي ايه المشكلة واحد ايه السلوكيات دي هي اللي بتؤدي للانحراف او لو دخلت فجأة هجمة على البيت لقيت واحدة مثلا يبقى الحاجات دي اللي بتؤدي للانحراف طب بعد كده يبقى دي الاجراءات الوقائية اول حاجة اداب الاستئذان ده ربنا سماها الاستئناس ما تدخلش غير لما تحس ان هم عايزينك تدخل فعلا يعني اخرج لك كده اقول لك اه السلام عليكم ازيك يبقى مش عايزك تدخل يبقى ما تدخلش ممكن في جوه اي حاجة في جوه اي ظروف ما, ما تدخلش يبقى اداب الاستئذان بعد كده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم غض البصر ويحفظوا فروجهم هنا حفظ الفرج يا جماعة مش معناه عدم الوقوف في الزنا بس يا جماعة ده اجراءات وقائية يا جماعة اساسا العادة السرية وما شبهها حفظ الفرج هنا الحاجات الوقائية وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الواحدة برضو تغض من بصرها والاخوات اللي لابسين خمار ونقاب يغضوا من بصرهم ده لازم زيهم زي غيرهم في بعض النساء فاكرين ان هم عادي بالنسبة لهم وفي بعض النساء وللاسف الشديد وهم بيدخلوا مساجد تلاقي عينيهم برضو ما ينفعش يا جماعة هذا الكلام ما ينفعش لا انت ملتزمة زيك زي الراجل بالظبط عليك تكليف غض البصر ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الحجاب الشرعي اللي من اخطر الحاجات الوقائية إيه الحجاب الشرعي يا عم الشيخ اللي ما تتعرفيش منه انت تخينة ولا رفيعة هو ده الحجاب الشرعي يا جماعة بس هي الكلمة اللي انت عايز تلم بيها كل شروط الحجاب الشرعي ما تتعرفيش منه انت كبيرة انت تخينة انت رفيعة انت ما انت مش هو الحجاب اللي ما يبينش هو ده الحجاب الشرعي شوفي هتسموه ايه بقى اي اسم هيبقى ده الحجاب اللي ربنا نزله في القرآن الاية اللي ربنا قال للمؤمنين خدوا بالكم من فتنة النساء كانت سطر يا جماعة الايه اللي ربنا قال للنساء فيها ياخدوا بالهم وينضبطوا كانت تسع سطور ونص كان المرأة اخطر عشر مرات من الرجل في مثل هذه الفتنة المرأة خطر عشان كده ربنا في الاخر بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون الايه الوحيدة اللي ربنا امر فيها بالتوبة الجماعية ليه لان الذنبين اللي مذكورين في السورة قبلها هم ايه البصر اطلاق البصر وحادثة الافك اللي هي الغيبة ومفيش ولا واحد مننا ما وقعش في الاثنين دول مفيش بني ادم وقعش في الاثنين دول فربنا امر بالتوبه الجماعيه راعي وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الايامى كل واحد ملوش زوج هو ده الايم اي واحد ملوش زوج اي يبقى تيسير الزواج وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا العفاف حتى يغنيهم الله من فضله يبقى مسألة العفاف وتحرير العبيد لان العبد ده بدم ملوش كرامة يعني واحد ملوش كرامة تتوقعه ان هو هيحافظ على نفسه ان محدش يقول عليه زنا ولا مزناش ما تتوقعوش هذا الامر طبعا يبقى ده الاجراءات الوقائية ثم بعد كده العلاج الجذري الله نور السماوات والارض اللي هو ان ربنا ينور لك قلبك بالايمان انا عايزك تلاحظ حاجة مهمة جدا يا جماعة انا عايزكم تلاحظوا عظمة الشريعة الاسلامية انا كان نفسي اتكلم معاكم عن عظمه الشريعه الاسلاميه ولكن انا هخطف خطفه واحده بس كده يعني من مشاهد مبهره في الصوره ربنا بيقول ايه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لو عبد من العبيد اللي عندك جالك قال لك انا عايز اتحرر انا هديك 10000 جنيه كل شهر 1000 جنيه سيبنا اروح اشتغل واجيبهم لك وابقى حر وافق بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا يبقى الاسلام مع تحرير العبيد بس بشرط ان العبيد يبقى فيهم خير يعني ايه لما جت الامم المتحدة بعد 1400 سنة وقررت اول ما انعقدت سنة 1945 انها تحرر العبيد جميعا بلا اي شرط كل العبيد بقوا احرار قال لا ايه الرحمة دي الاسلام قال حرروا بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا ايه الفرق يا جماعة في التشريعين ايه ليه الاسلام حط الطب ده ما هو الوقت دي واحدة بنت 20 سنة كانت بتاكل وتشرب وكانت ما تعرفش تعمل حاجة في حياتها فجأة قالوا لها انت حرة أو انا حرة اروح فين ده انا اصلا من بلد تانية ممكن كمان و- واتأثرت في حرب ولا جيت في حرب ولا ولا اسرتي مشردة في البلد اروح فين دي هتبقى ايه دي هتبقى بق... ده هتروح تعمل بيت ولا عزو بالله ممارسة فاحشة طب الشاب اللي طلع ده ما كانش يعرف يعمل اي حاجة في حياته ولا معاه مهنة ولا عنده دين ولا اتربى على الدين لما يقولوا فجأة انت حر طب انا ما اعرفش اعمل حاجة ولا حد راضي يشغلني انا كنت بشتغل في البيت مقابل ان انا اكل واشرب لا ده هيروح يبقى حرامي عشان كده تحرير العبيد الفوري ده بيؤدي الى خروج بؤر فساد في المجتمع عشان كده العبيد اللي اتحرروا لغايه دلوقتي في السعوديه وفي وسط افريقيا وفي امريكا نفسها اكتر ولايات متخلفه في امريكا ولايه السود والشوارع لغايه دلوقتي في السعوديه اسمها شوارع السود ناس متخلفه تعليميا ودينيا وكل حاجه وجنوب افريقيا وسط افريقيا زي ما انتم شايفين وفي جنوب افريقيا السود هم اكتر ناس متخلفين هناك ليه لانهم اتحرروا فجاه انما ربنا قال عايزين تحررهم فعلا بقى بجهد دوله مش بجهد فرد اعملوا مؤسسات تاهيل مهني ومؤسسات تربيه دينيه لهؤلاء العبيد وبعد كده حرروهم يبقى الاعظم شريعه الاسلام ولا الشريعه الثانيه ولا الشريعه الحديثه طب ما العبيد كده احنا حطينا شرط صعب عليهم مش صعب ما هو لما واحد يلاقي اخوه وصاحبه العبد الثاني ده اتحرر عشان كان بيصلي في المسجد ومعاه حرفه يقول لك انا كمان اتحرم حرفه وانا كمان اصلي في المسجد ما دام دي السكه بقى يبقى انا هعملها يبقى بهذه الطريقه بنخرج ناس صالحه في المجتمع شتانه شتان ما بين شرع الله وما بين وما بين شرع الشرع الكافر الان شرع ربنا يا جماعه شرع ربنا العظيم احنا دلوقتي بنقول الاجراء العلاج العقابي والعلاج الوقائي ومعرفه الاعداء والوقايه منهم والعلاج الجذري مين في اي شرع عمل الكلام ده ايه الشرع اللي عمل الكلام ده بل في اخر الصوره ربنا يقول لك ايه الاستئذان داخل البيت بقى الاجراءات الوقائيه داخل الاسره الطفل يدخل على ابوه امتى وما يدخلش عليهم امتى واما يكبر يستاذن امتى وما يستاذنش امتى والمراه اللي بلغت القواعد من النساء تحط الحجاب ولا ما تحطش الحجاب وقواعد الاستئذان وقواعد ليه قواعد الاستئذان ديت ما هو حتى جوه البيت في شرع في التاريخ كله وصل من وقايه المجتمع وحصانه المجتمع لهذه الدرجه عشان كده اواخر الايات دي كلها ايه كذلك يبين الله لكم الايات كذلك يبين الله لكم اياته كذلك يبين الله لكم الايات ايات مش احكام ده ايات يا جماعه الايه دي يعني الدليل المبهر على عظمه ربنا وعلى صدق القران دي ايات يعني لازم لما تسمع الاحكام دي نفس الاحساس اللي يجي في قلبك لما تبص للسماء والسحاب والمطر والشجر والفراشات والسمك الملون نفس الاحساس من تعظيم الله اللي بيجي في قلبك يجي في قلبك لما تشوف الاحكام دي تقول ما اعظم شرعك يا رب انت شرعك عظيم يا رب انت شرعك محكم يا رب سورة النور يا جماعة بتقول لك شرع ربنا عظيم قد ايه ومحكم قد ايه ومترابط قد ايه وشامل قد ايه يبقى مصدر الفهم مصدر النور هو القرآن الحاجة التانية انها بتنور لك قلبك بالايمان الله نور السماوات والارض مثل نوره مثل نور الايمان المصباح الجميل القلوب الرهيب اللي لو ربنا ربنا حطه في صدرك هتنور لبالك كاملة القلوب اللي الفتيلة بتاعته منورة والزجاجة بتاعته اللي هي قلبك الفتيلة اللي هي فطرتك منورة مشتعلة والزجاجة اللي هي قلبك ده زجاجة ده كوكب دري ده الزجاجة دي منورة زي بالظبط نجم السماء المهول لما بينور ومحطوطة جوه مشكاة بتحفظ النور وبتكثفه عشان النور يبقى ايه يبقى مكثف ومجمع كده ومركز وفي نفس الوقت يعني يعني كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يعني اذا المصباح اللي ربنا حاططه لك جوه صدرك الفتيلة المنورة والازازة اللي حواليها المنورة وكمان صدرك لامم النور ده ومجمعه ما بيتشتتش وما بيتبددش وكمان فوق كل ده في مصدر متصل للوقود اللي هو القرآن الشجرة المباركة القرآن المبارك اللي بيمد قلبك بالايمان وبيجدد الايمان في قلبك باستمرار القلوب ده لو عند خمسة بس مننا ممكن يفتحوا مصر ده كلها ممكن يفتحوا العالم الاسلامي ده كله ممكن يقلبوا الالتزام ويقلبوا ويقلبوا المعصيه في العالم ده كله ليه لان ده يا جماعه قلوب ممكن ينور بلد كامله بس لو موجود في ايه موجود في صدرك عشان يبقى الكلام عملي النور ده يجي منين يا رب ربنا قال لك مصدر النور هو ايه شوفوا يا جماعه عشان اللي عايز يبقى جوه قلبه قلوب منور اللي عايز فطرته تبقى فتيله متوهجه بالايمان وعايز قلبه يبقى كوكب دري من شده اناره الايمان وعايز صدره يبقى صدر حاوي للنور النور ما يبددوش ما يسمعش النهارده كلام عن ربنا بكره النور يضيع وي... لا ده الكلام بيتجمع جوه قلبه اللي عايز يبقى قلبه متصل دايما بالنور ومشحون دايما بالنور اللي عايز يبقى هو منور ومنور للناس جميعا اللي عايز سكته تبقى منوره بهذا النور في طريقه الى الله قدامه ست طرق ايه هم السته تحطهم ست حلقات في ودانك وتكتبهم ست كلمات قدامك على المكتب اللي انت بتقعد عليه ايه هم رقم واحد الافتقار الى الله لن يأتي هذا النور الا بالله شوفوا سورة النور بتقول لك ايه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يعني يا رب يعني مالكش امل غير في ربنا يعني عايز النور ده من عند الله اطلبه من الله وخلي قلبك متعلق بالله تركت الابواب كلها اليك يا رب فوجدتها وجدتها ملأى حتى اذا تركت باب الافتقار وجدته مهجورا ما حدش بيدخل على ربنا من الافتقار للاسف يا جماعه الطريق التاني والباب التاني اللي بيوصلك الى هذا النور اللي بينور لك قلبك وبينور لك حياتك وطريقك ويخليك مصباح بينور للدنيا كلها القران يوقد قلبك بيوقد نور الايمان في قلبك بيوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه التوازن والاعتدال والنور اللي بيسطع على الشجرة ليل النهار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نقطة زيت ممكن تنور الفتيلة نقطة قرآن ممكن تنور قلبك آية واحدة يدخل معنيها في قلبك تنور لك حياتك احنا مش عايزين نفهم القرآن كله انا عايزك تخرج تقعد قدام آية تقرا فيها ساعة لو دخلت قلبك هتقلب لك حياتك الصحابة في منهم ناس ضحوا بحياتهم عشان الاسلام وما كانش نزل من الاسلام غير صفحة او صفحتين البيت بس كانوا دخلوا قلوبهم يا جماعة يبقى عايزين الفتيلة تشرب الزيت عايزين قلبك يشرب القرآن ومش شرط الفتيلة تشرب الزيت كله ده لو شربت نقطتين زيت بس هتنور وهتتوهج يبقى اذا ما تقعدش تقرا تقرا تقرا وخلاص لا عيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى تاني حاجة القرآن تالت حاجة النور ده فين يا رب كمان يا رب في بيوت اذن الله ان ترفع المساجد قعدتك دلوقتي انت الوقت الفيشة بتاعت الشاحن الشاحن محطوط تصدق بقى ولا لا اه والله يا جماعه احنا الوقت كلنا محطوطين في الشاحن يا جماعه قاعدين نتشاحن وانت قاعد كده بس المساجد اقعدوا في بيت ربنا يا جماعه احنا مش طايقين بيت ربنا يا جماعه يعني انا اسف في اللفظ بس دي حقيقه ان واحد منا بيدخل بيت ربنا امتى يخرج بقى امتى يخرج لا اقعد كده حتى والله من الحاجات الجميله للطلبه جرب انك تذاكر في المسجد جرب كده انت وزن وردت مذاكرتك مثلا من العصر مثلا للمعايد تذاكر العصر المغرب ادخل المسجد وذاكر في المسجد اقعد في المسجد خل عود نفسك انك انت تأنس بجوار الله احنا في جوار الله احنا في بيت الله مش بيت الله اهو إيه، انا انا لو جيت لبيتي تلاقيني ولله المثل الاعلى ربنا احنا في معيه الله دلوقتي يا جماعه عود نفسك انك تقعد في معيه الله وفي معيه الملائكه اللي ماليه بيت ربنا وبتعبد في بيت ربنا يبقى ادمان المساجد انك تقعد في مساجد ربنا طب بيقعدوا في المساجد يعملوا ايه بقى رقم اربعه العباده قوه العباده يسبح له فيها بالغدو والاصال جلسه الضحى وجلسه قبل المغرب بساعه جلسه الضحى يا جماعه على الاقل جلسه الضحى دي انت رايحها ازاي لازم تبقى ورد ثابت في حياتك في حياتك حاجه ثابته كده اوراد العباده جلسه الضحى اذكار المساء قيام الليل لازم طب انا دلوقتي راجل طالب طب انت طالب من المغرب للعشاء ما تفتحش حاجه ولا بتلحق تذاكر وعمال تطلع من صلاه المغرب بتكون العشاء اتنادت اقعد من المغرب للعشاء في الجامع مستثقل تعبد ربنا في بيت ربنا ليه خلي عندك انس بالله يا اخي يبقى رابع حاجه العباده وقوه العباده خامس حاجه رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله الله هم سابوا التجاره والبيع يا رب لا بس ما تلهوش فيها يعني ايه يا رب يعني الموازنه ما بين الدين والدنيا في حياتك الدنيا ما تطغاش على الدين خدوا بالكم يا جماعه في الناس كذا نوع في منهم نوع دنيا بس ده ضايع ده قلبه ده في كميه شهوات ثم تبلى سريرته امام ربنا الله اعلم بالخزي اللي هيبقى فيه وفي واحد الدنيا هي كل حياته ولكن بيجي يحضر مثلا درس في النص يعني دنيا وبعد كده درس في النص وبعد كده يرجع للدنيا ده مد ربنا حاجة بسيطة يعني كل اسبوع ساعة مثلا فالدنيا محوطة بالدين من جميع نواحي في حياته فهو قاعد في الدين بيفضل في ذهنه مشغول بالدنيا وواحد الدين هو اللي محوط بالدنيا زي دول كده جلسة الغدو اللي هو بيبقى قاعد جلسة الضحى وبعد كده اذكار المساء بالليل ما بينهم الشغل بتاع الدنيا المذاكرة الدراسة التجارة يبقى الدين هو اللي محوط بالدنيا فيفضل وهو في الدنيا قلبه معلق بالله يبقى لو الدنيا هي اللي حوطت الدين مش كفاية هيفضل قلبك في الدين معلق بالدنيا ولو الدين هو اللي حوط الدنيا دايما الدين هو الم- المبتدأ والمصاب قلبك في الدين هيبقى ايه قلبك في الدنيا هيبقى معلق بالله سبحانه وتعالى الحاجة السادسة والاخيرة مصادر النور ده الم ترى ان الله يسجي هذا ثم يؤلف بينه انت بتشاف السحاب وبي حتت جنب بعض كده وبعد كده تكبر تبقى سحابة كبيرة ثم يجعلوه ركام السحاب الركامي ما انت شايف المطر وهو نازل من السحاب جميل ازاي فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ما انت شايف البرد وهو نازل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ما انت شايف البرد يكاد سنة برقي يخطف بالابصار يقلب الله الليل والنهار ما انت شايف اية الليل والنهار وادخل ده في ده وادخل ده في ده والله خلق كل دابة من ماء في اللي ماشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وفي اللي بيمشي على بطنه ما انت شايف التنوع والابداع في خلق الكائنات التدبر في خلق الله التدبر في خلق الله يا جماعة انك تبقى انسان متدبر يا جماعة الكون بيبث في القلب ايمانيات لا تقل عن الايمانيات اللي بيبثها القرآن في القلب ابدا دي ايات الله المقروءة ودي ايات الله المنظورة الكون ده يا جماعة ممكن يوصلك للاسف انا بقول لكم القرآن وان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا حتى لما بنقرا بنقرا في شهر رمضان وبنقرا وخلاص كده بسرعة لا نقرا صح بقول لكم الافتقار وهو اكتر باب مهجور الى الله بقول لكم التدبر واي منطقه خلويه تروحها تلاقيها فاضيه الا لو واحد فلاح ولا واحد نازل ي- ي- جايب الحمار بتاعه يلم شويه خله ولا حاجه مفيش حد قاعد يتدبر ليه الناس زهدت في التدبر في خلق الله ليه ليه زهدت في التدبر ليه الابواب السته دي بقت ابواب مهجوره يبقى اذا المصادر السته للنور رقم واحد الافتقار افتقار القلب الى الله رقم اتنين الاتصال الوثيق بالقران ان قلبك يشربه يشربه فعلا ده حق- وحقيقي والاتصال المستمر بالقرآن رقم ثلاثة المساجد انك انت تأنس بجوار الله في المساجد حتى الدنيا ممكن تذاكر في المساجد الحاجة الرابعة العبادة ان يبقى ليك اوراد عبادة بتحوط الدنيا الحاجة الخامسة الانضباط في التعامل مع الدنيا ان الدين يبقى هو اللي محوطها عشان ايه عشان يفضل قلبك فيها معلق بالله فتؤجر عليها زي ما بتؤجر على العبادة الحاجة السادسة التدبر في خلق الله التدبر في معجزات الله الباهرة في الكون التدبر في ايات الله اللي بتزلزل القلب بس لما تحس بيها لما تروح كده بعد خمس ست مرات جلسات تدبر هتلاقي قلبك خشع بالظبط زي ما قلبك بيخشع في القرآن بخمس ست مرات قراءة بالمجاهدة وتختم سورة النور بآية غريبة جدا وهي قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه السورة كنت- كلها بتقول لك استأذن قبل ما تدخل البيوت استأذن من والدك ووالدتك قبل ما تدخل عليهم الاستئذان داخل البيوت وخارج البيوت فك يعني ادب الاستئذان ده حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المؤمن مؤدب في كل حاجة والدين كله بالنسبة له معاملاته مع الناس ومعاملاته مع الله كلها متخلق فيها بنفس الاخلاق فبيقول لك الاستئذان مع رسول الله اوعى تستأذن لما يكون المسلمين محتاجينك اوعى تتخلى عن الثغر لما الدين يحتاجك طب يا رب ده احنا كنا قاعدين نتكلم في الموضوع وفجأة خرجنا في موضوع تاني عارفين عاملة زي ايه بالظبط يا جماعة عارفين خاتمة سورة البقرة سورة البقرة عليها كام على الربا ونتكلم على الاحكام ونتكلم على الطلاق ونتكلم على الانفاق والمؤمنين بيدعوا يا رب اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وفجأة انت مولانا في ايه فانصرنا على القوم الكافرين تحس انك انت فجأة فقت كده وايه ده احنا كنا الوقت ايه احنا بنتكلم في شوية احكام وشوية ايه اللي رجعنا للقضية الكبيرة قضية نصرة الاسلام وقضية التمكين للدين اهي خاتمة النور عاملة زي خاتمة البقرة كده فجأة تلاقي نفسك رجعت لان الدين محتاجك وانك لازم تقف على الثغر واوعى تتخاذل عن نصرة الدين وانك انت لو تخاذلت عن نصرة الدين يبقى ده ذنب محتاج ان الرسول يستغفر لك زي ما ربنا امره في اخر الصورة استغفر للي بيستأذنوك كأنك انت عملت ذنب بالظبط ان الدين محتاجك وانت تخاذلت عنه او حتى رحت ساعة واحدة عما ترجع له تاني ايه اللي خر... ايه اللي دخلنا الجو الرسالة والدين والقضية والدعوة والتربية واقامة الدين في الواقع والجهاد ايه اللي يا رب دخلنا في القضية دي عشان تاخد بالك ان كل ده عشان ده ده كل ده انت بتتربى وبتتمتن عشان الهدف الاعلى اوعى تنسى في اي لحظة هدفك الاعلى وهو انك انت ما تموتش غير وانت زي مصعب كده الراية بتاعت لا اله الا الله مرفوعة فوقك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك